أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم شاهد عيان حكاية النهاردة من شاهد عيان واللي هنسمعها حالا مقتبسة من سفر صموئيل الأول والفصل 25 وسفر صموئيل الثاني فصل 3 ودي حكاية واحدة اسمها أبي جايل شابة صغيرة بحياتها قدمت لينا وللتاريخ صورة للمرأة بأجمل ما يمكن المرأة في فضيلتها وعفتها صورة للست الحكيمة الشجاعة والمخلصة مخلصة مش بس لربنا سبحانه لكن كمان مخلصة لعيلتها وأهل بيتها بصورة عملية ما تصدرش غير من إنسان عنده شجاعة وشخصيته قوية الوقت اللي كانت عايشة فيه أبيجايل كانت الست بتتعامل على إنها جزء من ممتلكات الراجل زي غنمه وخيمته وجماله وما تقولش للراجل غير يا سيدي لكن أبيجايل كانت بسبب شخصيتها وصفاتها العظيمة كان ليها مكانة واحترام عند عيلتها وأهلها وبلدها زي الستات في البلاد المتحضرة دلوقتي تعالوا نسمع الحكاية من هذا خدامة أبيجايل هذا هتحكي لنا إزاي قدرت أبيجايل الست العظيمة بشطارة وحكمة إنها تقنع راجل كان عايز يدمر حياتها وعيلتها إنه يغير رأيه ببساطة لأنه حتى أصعب وأعنف الرجالة ممكن نلاقيهم في لحظة بيظهروا طيبة وحنية كبيرة لما يلاقوا اللي قدامهم واحدة ست هادية وطيبة الكلام الرقيق من ست محترمة يقدر يغير قلب أي راجل مش بس كده لكن ممكن يغير شعب بحاله كمان بدأت حكايتنا في جنينة البيت اللي اتربت فيه أبيجايل وهي لسه بتستقبل خبر إن أهلها بيفكروا يجوزوها لواحد اسمه نابال راجل غني لكنه متهور راجل ما يتعاشرش وطباعه الوحشة كرهت كل الناس فيه
مش قادرة أصدق إزاي أبوكي ممكن يختار لك راجل بالشكل ده لكن أقول إيه مش غريبة على أبوكي لو المرحومة أمك لسه عايشة ما كانتش وافقت على اللي هيحصل ده روحي لأبوكي واتكلمي معاه يمكن تقدري تغيري رأيه حاده انت عارفه انهم اتفقوا خلاص على الجواز ابويا بدا يقول لكل الناس عن العريس الغني اللي هيهنيني ومش هيخليني محتاجه لحاجه مش انت قلتي لي قبل كده ان كل الستات هيعيشوا مظلومين طول حياتهم يبقى احسن حاجه اعملها اني ارضى بنصيبي واشوف ازاي هتعامل مع الراجل اللي هعيش معاه بقيه حياتي
بتتكلمي زي أمك بالظبط الله يرحمها صدقيني أنت تستاهلي راجل أحسن من اللي أبوكي اختارهولك ده
وانا يعني احسن من الستات التانية في ايه يا حبيبتي ده أنت من صغرك كنت أحسن وأجمل واحدة وسط العيلة والحتة والبلد كلها ودلوقتي أنت أجمل وأجمل جمالك مش بس اللي باين للناس من بره لكن قلبك الطيب ونبهتك ايه العيب فيكي عشان يجوزوكي الراجل ده ده انا طول عمري بدعي لك ربنا يرزقك بشاب زيك طيب وحنين ومن سنك يعرف يسعدك ويفرح قلبك اللي خلاني جميلة ومختلفة انك انتي اللي ربتيني ودايما كنت الاقيكي جنبي من ساعة ما اتولدت ولما امي ماتت انتي اللي خدتي بالك مني ووعدتيني كمان انك هتيجي معايا لما امشي من بيت ابويا ولا نسيتي بس انا مش هضغط عليكي يا هادة عشان تيجي معايا عشان عارفة ان البيت ده طول عمره بيتك زي ما كان بيتي بالظبط لكن عارفة كمان غلاوتي عندك مفيش أي حاجة ممكن تفرقنا عن بعض يا حبيبتي رجلي على رجلك في أي حتة لغاية لما أموت أنا ناوية أكون زوجة صالحة لنبال وهبقى طيبة وحنينة معاه على قد ما أقدر وأنا عارفة إن ربنا هيساعدني
أبيجايل دورت وشها ناحيتي بهدوء شفايفها كانوا بيبتسموا لكن الدمعة كانت محبوسة في عينها يا حبيبتي بس ما قالتش ولا كلمة وما بكتش أنا خلاص ما بقتش وصية عليها أنا دلوقتي شايفاها قدامي واحدة ست كبيرة ورايحة تبقى ست بيت وهتشيل عيلة زمان وهي صغيرة كنت بنصحها لكن دلوقتي هي اللي بتنصحني سافرنا للبلد اللي اسمها معون للبيت الكبير بتاع جوزها نبال كان عنده بيت تاني وأرض في حتة اسمها الكرمل نبال كان غني وعنده أملاك كتير ياما غنم ومواشي وأملاك الكرمل أرض كلها خير أبيجايل اتعودت على البيت الجديد بسرعة وعلى شغل البيت رغم إن البيت كان كبير قوي واتعلمت بشطارة إنها تراعي بيتها من غير حتى ما تسمع كلمة حلوة من نبال ما أنا قلتلكوا نبال ده كانت طباعه وحشة قوي نبال كان راجل مش كويس وكلامه تقيل ما يصدق يلاقي حد في زنقة ولا عايز يبيع أرض إلا ويعرف إزاي يضغط عليه ويشتريها منه يشتريها بأرخص سعر أنا كنت بموت من رعب على أبيجايل لما كانت بترجع لأصحاب الأراضي فلوسهم اللي نبال نصب عليهم فيها تاني وكمان تديلهم تعويض
سلام أنا أبيجايل مرات نبال تسمح لي أدخل؟
اه طبعا طبعا اهلا وسهلا اهلا وسهلا اتفضلي اتفضلي ده شرف ليا ولبيتي ان ست فاضله زي حضرتك تشرف بيتي بالزياره تحبي تشربي ايه يا ست ابيجايل معلش أنا مستعجلة ولازم أرجع بسرعة آه معلش إني جيت فجأة أنا هقول لك إيه اللي جابني علشان ورايا شغل كتير في البيت جوزي من كام يوم اشترى منك غيط ايوه وبعد ما عيناه كويس ورجعنا حساباتنا حسينا اننا ظلمناكم وبستسمحك كمان تقبل جوز التيران اللي بره وشوية الغنم اللي هيجيبهم لك الخدام بتاعنا النهاردة
آه آه، انا مش فاهم حاجه انا انا انا فعلا بعت له الارض والموضوع خلاص انتهى قدام شيوخ البلد من يومين لو سمحت خد الفلوس والبهايم الحق حق وضميرنا مش هيرتاح إلا لما تقبل حقك الفلوس والبهايم انا انا م- مش عارف اقول ايه حقيقي كتر الف خيرك كتر الف خيرك ع- على فكره الارض دي احسن ارض في المنطقه انا انا أنا حتى كنت كنت حارتها وجاهزه على الزرع على طول لكن سلام ربنا يبارك لكم فيها ربنا يبارك لكم فيها اللهم لك الحمد شرفتي يا ست والشكر الكل يا رب.
شرفتي شرفتي أشكرك يا رب هو معنى كده ان اخويا مش هيتباع يعني مش هيروح مع العبيد لا يا حبيبي الحمد لله
أبيجايل بمنتهى الحكمة والنباهة قالت لجوزها نبال إن واحد من الخدم قال قدامها إن صاحب الأرض هيبيع ابنه عشان يأكل عيلته وطبعا واحد غني زي نبال مش هيسمح الناس تقول عليه إنه كان سبب المصيبة دي فقررت تمنع إن ده يحصل وقالت له كمان إنها عملت الموضوع ده بنفسها بداله عشان تحافظ على سمعته وصورته قدام الناس أنا كنت خايفة إنه يضربها أو يموتها لكن استغربت جدا لما لقيت إن كل اللي عمله إنه برطم بكلمتين وفضل يشتم في الناس وكلام الناس لكنه ما قربش من أبيجايل الناس كلها حبتها واحترمتها لأنها بقت مشهورة قوي مش بس بجمالها لكن كمان بإنها ست ذكية وطبعا كانت أحكم بكتير من جوزها نبال المتهور بدأت تيجي لأبيجايل ناس كتير عشان تحللهم مشاكلهم بنتي الصغيرة أبيجايل كبرت وبقت ست الستات
مساء الخير أنا اسمي زهار جاي مرسال من سيدي داوود بن يسة من بيت لحم أنا نبال وده بيتي تعالوا تعالوا اتفضلوا احنا مولعين نار وعندنا قعدة حلوة اتفضلوا اتفضلوا جهزوا أكل وشرب للضيوف أهلا وسهلا أهلا وسهلا آه الجماعة بقى جايين في تجارة ولا جايين تشتروا حاجة على العموم حظكم حلو قوي النهاردة النهاردة عندنا سهرة مغنى تعالوا تعالوا تعالوا اتفضلوا اتفضلوا سيدي داوود بيبلغك سلامه ليك ولكل بيتك وبيطلب إنك تتكرم وتبعت معانا أكل ليه والباقي رجالته ايه بتقول ايه عاوز ايه اديلكوا ايه سيدي داوود ايه اللي يخليني بقى ادي واحد ورجالته من خير بيتي تعبي وشقايا اديهوله كده ببلاش مين داوود ده ها؟ ومين هو ابن يسى ولا هو كل واحد ثبته وعشرته وطلع على الجبل ولم كم واحد حواليه هيعمل لي فيها سبع روح قول له لا ما عندناش اكل لا ليه ولا لغيره سيدي احنا كنا بنحمي المواشي والبهايم بتاعتك ليل ونهار وياما حميناك من قطاع الطرق اسأل رعاة الغنم بتوعك وهم يقولوا لك كلام ايه ده يحموني ايه وقطع طرق ايه ده انتوا اللي قطع طرق ازاي تتجرأوا وتيجوا تطلبوا مني اجرة الناس كلها عارفة انا مين ومحدش يستجري يقرب ناحية البهايم بتاعتي كلام ايه ده واحد بعت لي كام شحط يهددني لو ما دفعتلوش اللي هو عايزه هيتعدى على المواشي والاراضي بتاعتي هتحموني من نفسكم يلا منك ليه روحوا لصدكم قولوا له ما عندوش لا اكل ولا ميه لا ليه ولا لغيره يلا من هنا بره على الجبل بتاعكم وما اشوفش حد فيكم تاني ابدا يلا فين الخدم يلا عايز اسمع صوت المزيكا يلا ضيعنا الوقت في كلام فاضي ابدا الحفله ووزع الخمره يلا
هذا دوري على الست وناديها بسرعة الست مشغولة دلوقتي عندها حاجات كتيرة بتعملها خير في ايه؟
لا مش خير الدنيا مقلوبة دور عليها بسرعة وناديها نبال شتم داود ورجالته وطردهم من غير ما يديهم أي حاجة الناس ما كانتش جاية عشان شر ده كانوا جايين بيطلبوا بركة من سيدنا نبال يعني آه، طب كويس انك جيت بسرعة هقول لأبيجايل استنى هنا أنا خايف لا داود ورجالته يجوا يموتونا كلنا سيدي نبال سكران وبيتصرف غلط ومش واخد باله من الأذية اللي ممكن تحصل
ستي ما كدبتش خبر بسرعة وبحكمتها وهدوءها أمرت الخدامين يجهزوا 200 رغيف وخمس خرفان جاهزين على الشوي وخمس كيلات فريك وعنب وتين حملت الحمير على قد ما يقدروا يشيلوا ويروحوا لداود ورجالته وطول الوقت واحنا بنجهز الأكل كانت بتصلي وتطلب من ربنا إنه يرحمنا من غضب داود وبعد ما بعتنا الحاجة طلبت مني أساعدها تلبس وجهزنا لها ركوبة خدتها عشان تروح الجبل تقابل داوود اللي أكيد كان ناوي على الانتقام عشان الإهانة اللي وجهها له نبال أبيجايل لمت بقية الخدم دعينا كلنا عشان ربنا ينجيها ويحافظ عليها وينجي حياتنا والعشيرة كلها برجالتها وعيالها ونسوانها وحتى جوزها الراجل العندي المتهور اللي كان هيجيب لنا الموت والخراب المستعجل صلينا عشانه
الرجالة رجعوا وسعوا الطريق قربوا من البوابة
ايه يا زهار راجع من غير حاجة يعني ايه اللي حصل أنا نفذت كلامك بالظبط يا سيدي داود رحنا النبال قلت له إننا جايين في سلام وإننا حمينا بهايمه ورجالته وكل ممتلكاته ليل ونهار من غير ما نطلب أي حاجة من رجالته وقال لك ايه نبال قال إنه ما يعرفكش وما طلبش منك تحمي ممتلكاته ومش هيدفع تمن حاجة ما طلبهاش قال علينا حرامية ونصابين وتعابين وإنه وإن إحنا قطاع طرق يا رجالة جهزوا السلاح هننزل على نبال النهاردة سامعين بيقول ايه سامعين يا سيدي حامينه ليل قبل النهار هو وغنمه ورجالته وكل قبيلته اللي تؤمر جاي النهارده يشتمني كام مرة حميناه من قطاع الطرق يا سيدي مش عايز النهار يطلع عليه مش هيطلع كل الرجالة تموت بالسيف حريمه وعياله وبهايمه كلهم تاخدهم غنيمة هناخد يا سيدي طبعا وتؤمر بيه يا سيدي
لو سمحت لي يا سيدي أنا خدمتك أبيجايل من فضلك أنا عايزاك تسمع الكلام اللي هقوله دلوقتي وحاول تنسى كلام جوزي اللي قاله لرجالتك هو عصبي شوية وكلامه ناشف حبتين والغلطة غلطتي أنا عشان ما شفتش رجالتك وما سمعتش طلباتهم لو سمحت اقبل الهدية اللي بعتها نبال ليك انت ورجالتك وأرجوك ما تسمحش ان ايديك ولا ايدين رجالتك تتلطخ بدم شعبك بني إسرائيل إلهنا دايما كرمك دايما بيحافظ عليك ويحميك وهو دايما اللي كان بيعاقب أعدائك وينتقم لك خليك واثق فيه زي ما اتعودت وأرجوك لما تبقى ملك بني إسرائيل افتكر خدمتك وافتكر اليوم ده أنا بتوسل إليك ما تسمحش إن إيديك تقتل أخ ليك من بني إسرائيل أرجوك لو سمحتي قومي من على الأرض وبارك الرب إله بني إسرائيل الله بعتك دلوقتي عشان تهديني من غضبي شوية انت حميتي كل رجالة عيلتك من الموت لو اتأخرت شوية ما كانش هيفضل راجل عايش في بيتك انت كمان حميتيني أنا إني أنتقم لنفسي وأكون سبب في موت شعبي أنا هسمع كلامك يا ست أبيجايل وأسامحه وأسيب الموضوع على ربنا قومي مفيش حد هيأذيكي لا انت ولا عيلتك اتفضلي شكرا يا سيدي لأنك قبلت هديتي وقبلتني وإله بني إسرائيل يحفظك ويحميك
أول ما شفت أبيجايل جاية من بعيد ولمحت وشها حسيت براحة وزي ما يكون حمل تقيل اتشال من على قلبي واستنينا نسمع منها الأخبار وقبل ما تقول لنا أي حاجة راحت لنبال بس بسلامته كان سكران ومرمي على أرض الزريبة ومنظره لا يسر عدو ولا حبيب وطبعا في حالته دي مش هيفوق قبل الصبح ما يطلع لو عليا كنت سبته مرمي كده لغاية ما يموت من البرد لكن ست أبي جايل أمرتنا نوديه سرير مش عارفة إزاي استحملت تنام جنبه أنا بقى ما كنتش عارفة أنام هتجنن من خوف على أبي جايل لما نبال يعرف إنها راحت لداوود وعلى الصبح كده سمعته وهو لسه صاحي وعمال يشخط في الخدم عشان يشوف له مرهم ولا دواء عشان الصداع اللي كان ماسك راسه أبي جايل جابت له الطلبات بنفسها وبعد ما شرب له بق ميه وصحصح ابتدت أبيجايل تقول له اللي حصل
نبال يا نبال أنا عايزة أتكلم معاك في موضوع مهم
قولي عاوزة تقولي ايه بس من غير كلام كتير ورغي قولي امبارح جالك في وقت السهرة رجالة وطلبوا منك إنك تديهم أكل حاصل وبعدين الرجالة دول 600 واحد عايشين في الجبل وهم اللي كانوا بيحموا البهايم بتاعتك ولما جولك يطلبوا أكل رفضت وشتمتهم وطردتهم انا ما اجرتش حد عشان يحميني هم اتصرفوا من دماغهم عندك حق لكن اللي كانوا بيطلبوه حاجة بسيطة قوي بالنسبة للي عندك دول كمان كانوا جايين لك في يوم مفترج ده يوم جز الغنم ده يوم بركة والناس كانوا عشمانين فيك خير دي هتبقى البداية الحرامية وقطاعين الطرق لازم يتعاملوا كده واللي زي دول اللي مش عايزين يشتغلوا لازم يجوعوا ومش حدلهم أي حاجة داود هو وعصابته دول شوية مجرمين هربانين من الملك وعايشين عالة على الناس أنا أنا رحت امبارح المكان اللي عايشين فيه داوود ورجالته إيه؟
وقبل ما أوصل سمعت صوته وهو بيدي أوامر لرجالته إنهم يقتلوا كل الرجالة اللي عايشين في بيتك معقولة؟
نبال نبال ممكن تسمعني؟ امبارح انت مش بس كنت هتخسر كل اللي عندك لكن كمان كنت هتموت لو سمحت اسمعني داوود ده الراجل اللي كلفه صموئيل النبي عشان هيبقى ملك ومسحه بالزيت المقدس زودتيها أوي المرة دي وعديتي حدودك المرة دي آه، المرة دي آه، آه، آه، آه.
نبال نبال رد عليا نبال جاوبني نبال نبال يا لهوي يا لهوي يا خرايا هعمل ايه استر يا رب استر يا رب شيلي ايده معايا من الناحيه نادوا حد من الخدم عايزين ننقله للسرير يا خرابي يا خرابي شيلي معايا يا هدى شيلي معايا ننقله للسرير
نبال جسمه اتحجر جسمه كله اتشل اتيبس بقى زي لوح الخشب من ساسه لراسه وما كملش عشر ايام ومات مات من غير ما ولا واحد مننا عينه تنزل عليه دمعة واحدة حتى المعددين والنواحين بتوع المياتم والجنازات ما كانوش راضين يعددوا في جنازته الحاجة الوحيدة اللي حصلت وكانت مفرحة قلبي إن أبيجايل أخيرا اتحررت اتحررت من نبال المتوحش
سيدي داوود بعت لك السلام احنا جايين وقاصدين خير وانا جايب لك رسالة يا ست ابيجايل بعد ما سيدي داوود سمع ان جوزك مات بعتني ليكي اهلا اهلا بيكم في بيتي شرف ليا اني اكرم رجاله داوود شرف لينا يا اتفضلي.
ست أبي جاي
كل الخدامين جاهزين وفرحانين انهم يرحبوا بيكم ويقدموا لكم واجب الضيافه شكرا على كرمك اهلا اهلا اتفضلوا اتفضلوا
سيدي داوود طالب ايدك للجواز وبيتمنى انك تقبلي طلبه
انا انا طبعا ده شرف ليا انا تحت امره طيب مدام موافقة يبقى خير البر عاجله احنا هنستناكي شوية تحضري حاجتك وخدمك وتيجي معانا ياه طلب سيدي داوود ده على راسي من فوق لكن ما كنتش فاكره انه بالسرعه دي طيب اسمحوا لي اجهز نفسي احنا في انتظارك اتفضلي يا ست ابي جاي
ستي انت هتروحي معاهم فعلا هتروحي تموتي نفسك في مغارة في الجبل هيحصل ايه دلوقتي حاده انا اتفاجئت زيك بالظبط احسن حاجه تعمليها دلوقتي انك تساعديني
نفذنا أنا والخدم أوامر أبيجايل بسرعة جهزنا أنا وهي وأربع خدمات حاجتنا ومشينا مع رجالة داوود أنا خدت عهد على نفسي إني ما سيبش ستي أبدا ومع إني كنت خايفة عليها من اللي ممكن يحصل لها لكن قلت لا أنا هروح معاها في أي حتة مهما كانت طبعا ما هي هتبقى محتاجة حد يبقى جنبها خصوصا إن حياة داوود ورجالته حياة صعبة غير عيشة أبيجايل طول عمرها لكن أبيجايل بحكمتها كانت دايما تفكرني إن داوود رجل الله نبيه وإن إلهنا هيهتم بينا هيحمينا الله هو اللي في إيديه حياتنا وحياة داوود
لما بنتكلم عن أبيجايل بنفتكر دايما إيمانها وطاعتها هي مش بس عاشت من غير ما تتذمر على حاجة لكن زي ما الرسول بولس قال كانت بتفرح في كل الظروف وكلنا محتاجين نتعلم منها القناعة والرضا وبمعونة ربنا ومخلصنا يسوع المسيح مش بس هيبارك حياتنا لكن كمان هنكون سبب بركة لكل اللي حوالينا جه الوقت اللي محتاجين نفتح فيه قلوبنا لكلمة ربنا ربنا سبحانه بيحبك وبيحبني محبة ملهاش حدود لكن خطيتنا فصلتنا وبعدتنا عنه الله قدوس وبار الله القدوس والبار دبر طريق علشان يغفر خطايانا الطريق ده كان يسوع المسيح كلمة الله يسوع مات بدلنا وشال كل خطايانا وقام من بين الأموات وعنده القوة إنه يجي في حياتنا يغفر كل خطايانا وكمان يدينا حياة أبدية غفران الخطايا والحياة الأبدية هم عطية مجانية من الله إحنا ما نقدرش نعمل أي حاجة عشان ناخدهم احنا بس نقدر نقبلهم زي الهدية وعلشان نقبل الغفران والحياة الأبدية لازم نتوب عن خطايانا ونحط كل ثقتنا في يسوع ونقبله في حياتنا كمخلص ورب أنا هدعي دعاء قصير ممكن تردد الدعاء ده بعد ما أخلص لو تحب إلهي العظيم أنا عارف إني خاطي ومصدق إن يسوع المسيح مات بدالي وشال كل خطيتي وأنا أؤمن إنه قام من بين الأموات وهو النهاردة حي النهاردة أنا بتوب عن خطاياي وبطلب بإيمان إن يسوع يكون ليا مخلص ويغفر لي أنا بقبل يسوع في حياتي كمخلص وإله ورب من النهاردة لآخر العمر هتبعه أنا بشكرك يا سيدي المسيح عشان محبتك ليا وعشان دخلت حياتي آمين دلوقتي تقدر تقول ورايا الدعاء لو حبيت إلهي العظيم أنا عارف إني خاطي مصدق إن يسوع المسيح مات بدالي وشال كل خطيتي وأنا أؤمن إنه قام من بين الأموات وهو النهاردة حي النهاردة أنا بتوب عن خطاياي وبطلب بإيمان إن يسوع يكون لي مخلص ويغفر لي أنا بقبل يسوع في حياتي كمخلص وإله ورب من النهاردة لآخر العمر هتبعه أنا بشكرك يا سيدي المسيح عشان محبتك ليا وعشان دخلت حياتي آمين أنا برحب بيك دلوقتي كعضو جديد في عائلة الله لو عايز تعرف أكتر عن يسوع المسيح وعايز إيمانك بيه يزيد استمر إنك تسمع برنامجنا